أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة مع حكاية جديدة مع حرف جديد وهو حرف الزاي إيه حكاية حرف الزاي وإيه الزاي دي الزاي احنا قلنا هي الراء المنقطة الراء اللي عليها نقطة بعض الناس بيقول عليها زين لكن الأصح هو أنا أقول زاي طيب إيه حكاية إزاي إزاي بتخرج من نفس مخرج الصاد والسين وإحنا أشرنا قبل كده لقول الإمام ابن الجزري لما أشار بصفة من صفات الصاد والزاي والسين وهي صفة مش موجودة غير في ثلاث حروف دول وهي صفة إيه الصفير وعشان نعرف كمان أهمية الصفات قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى يقصد الشيخ الصاد والزاي والسين لأنه الحروف الثلاثة اللي فيهم صفير بس طيب وأشرنا إلى قول الشيخ عثمان سليمان مراد صاحب السلسبيل الشافي واللي وضح بقى المقولة بشكل أوضح وقال والصاد والسين وزاي تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى يبقى قال والصاد والزاي وسين تجلى منه ومن فوق الثنايا السفلى قلنا ال- الإشارة هنا للسان لطرف اللسان تحديدا يعني من طرف اللسان وما فوق الثنايا السفلى يبقى نقدر نقول ان المخرج وده للتأكيد اللي احنا قلنا الكلام ده قبل كده مخرج الصاد والزاي والسين فين طرف اللسان ما بين أطراف الثنايا العليا والسفلى أقرب للسفلى وقلنا الثنايا اللي هما إيه السنتين اللي في مقدمة الفم العليا اللي فوق في الفك العلوي والسفلى اللي تحت في الفك السفلي خلاص عرفنا عرفنا الصاد والزاي والسين بيخرجوا ازاي وقلنا ان في الصاد الهيئه بتاع هيئه اللسان بتختلف لوجود الاطباق والاطباق ده صفه يعني الصفه بتغير هيئه اللسان كمان في المخرج اه بتخلي اللسان واخد الهيئه ديت ليه لالتصاق جزء من اللسان وهو تقريبا مقدمه اللسان بسقف الحنك الايه الاعلى واتكلمنا على مخرج الصاد والسين وده مخرج ازاي معانا وقلنا ان الحصر تقريبي وقلنا قول آه، احد علمائنا الكرام آه، والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة إذ قال جمهور الورى وما نصه لكل حرف مخرج يخصه أما نقول صاد زاي سين زاي بيخرجوا من مخرج واحد ده على سبيل إيه التقريب مش على سبيل التحقيق وإلا الحرف المحقق تحقيقا كاملا هو الحرف اللي بيخرج من مخرج واحد زي إيه زي اللام ليها مخرج لوحدها مش مشترك مع حد الراء القاف الكاف وزي ما هنشوف بعد كده عندنا حرف الفاء برضو آه، وعندنا حروف كتيرة بيبقى ليها مخرج مستقل لكن لو لو جمعنا ح- أكثر من حرف في مخرج واحد نعرف على طول إن الحصر تقريبي ما يقدروش العلماء يحددوا كل حرف بيخرج منين تحديدا طيب نخلينا في ازاي ازاي حرف خلاص عرفنا مخرجه طرف اللسان مع ما بين أطراف الثنايا العليا والسفلى أقرب للسفلى أو فوق الإيه؟ الثنايا السفلى لساني بياخد الهيئة ديت تمام كده يبقى إيه قريب من فوق الثنايا إيه السفلى الثنايا السفلى اللي هم السنتين دول هنتخيل هم السنتين دول يبقى لساني هيبقى عامل كده قول كده أز أز هتلاقي لسانك واخد الهيئة دي كده طيب ده المخرج الصفات بقى يا شيخ الصفات ازاي بتتصل بصفات ايه ستة خمسة من ذوات الاضداد وصفة ايه ملهاش ضد الخمسة اللي من ذوات الاضداد هما هم الجهر الجهر اه الجهر يعني ايه يعني انقطاع النفس اظن احنا حفظنا خلاص بقى انا بكرر بس الايه للتثبيت انقطاع النفس في, في ازاي يعني ازاي حرف مجهور مقطوع النفس اه ازاي حرف رخو يعني بيجري فيه صوت يبقى النفس بينقطع والصوت بيجري الصفة اللي بعد كده وهي الصفة الثالثة وهي صفة الاستفال معناها ان الحرف ده ايه حرف مرقق اللسان ما بيرتفعش من اقصاه عند نطق الحرف اقصاه يعني ايه اخر لسان ما بيرتفعش عند نطق الحرف متسفل عشان كده سميت سميت الصفة ايه بصفة الاستفال استفال اللسان الصفة اللي بعد كده وهي صفة الانفتاح ودي معناها ان انا افتح ما بين الفكين واخلي لساني ما يلتصقش احنا كنا بنتكلم في الاستعلاء استعلاء اللسان لكن التصاق اللسان ده في الاطباق بيلتصق لسان لا يلتصقش في الزاي فبالتالي يبقى في الصفة المضادة ليها وهي الانفتاح الانفتاح معناه انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان بالفك الايه العلوي كده كم صفة الناس اللي بتعد ورانا وبتكتب ورانا كده أربع صفات الصفة الخامسة وهي الصفة المعنوية وهي صفة الإصمات معناها أن الحرف ده ما بتجتمعش كلمة من أربع أو خمس حروف ماشي كل حروفها من حروف الإصمات وده هنتكلم عليه هنعلق في آخر الحلقة إن شاء الله على الأمر ده دي صفة إيه قلنا معنوية بنعرفها بنعرفها للعلم بس لكن ملهاش معانا شغل وإحنا بنطبق الصفات في الحرف الصفة السادسة واللي ملهاش ضد بقى اللي هي صفة ايه الصفير وحنا الصفير هو صوت يشبه صوت الطائر اتفقنا اتفقنا طيب اكثر ما يقع فيه القارئ من اخطاء هو بدال ازاي بسين ليه لان المخرج احنا قلنا واحد يبقى ايه اتحدوا في المخرج والصفات واحدة الا صفة واحدة طب نراجع كده الناس اللي كانت معانا امبارح في حلقة السين نراجع الفرق بين السين والازاي في الايه في الصفات ازاي حرف مجهور مقطوع النفس السين حرف مهموس بيجري فيه النفس ده اول صفه بيخالفوا بعض فيها الصفه اللي بعد كده ازاي حرف بيجري فيه الصوت رخو السين حرف رخو بيجري فيه الصوت يبقى اتفقوا الصفه دي السين حرف مستفل وازاي حرف مستفل اتفقوا في الصفه دي السين حرف منفتح وازاي حرف منفتح اشتركوا في الصفه دي السين حرف مصمت وازاي حرف مصمت السين فيها صفير وازاي فيها صفير الله ده مشتركين في كل الصفات الا صفة واحدة بس اه الصفة دي تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ابدلنا الصفة دي نبدل الحرف بحرف اخر عشان كده احنا بنأكد دايما على ان الصفات دراستها مهمة جدا يبقى انا محتاج ايه محتاج ان انا امكن في الزاي لصفة الجهر انقطاع النفس طب لو انا ما مكنتلهاش ومكنت لجريان النفس تنقلب إلى سين على طول وده الخطأ الشائع واللي بقى فيه بعض إخواننا وإخواتنا اللي بيقرأوا القرآن حال نطق إيه حرف الإيه الزاي أو السين إما يبدل السين بزاي لما أقطع النفس يعني جريان نفس بس وانقطاع النفس ممكن يأثر معايا على إن أنا أغير حرف القرآن آه يعني كل كل واحد فينا بقى يفتش في نفسه ويشوف هو ايه الاخطاء اللي عنده في الحروف ويبتدي يظبطها ابدال حرف القران مسؤوليه لا انا استطيع تحملها ولا حضراتكم تستطيعوا تحملها مسؤوليه كبيره حرف من حروف القران من كلام رب العزه من كلام رب العالمين اللي انا المفروض اخد عليه حسنه والحسنه 10 امثالها امثالها والله يضاعف لمن يشاء طب اللي ما يبدل حرف ينفع ياخد حسنه الله اعلم ناخد بالنا عشان مهم قوي ضبط الايه ضبط الحروف طيب نخش على الحالات بس مش هنخش على الحالات بتاعه حرف ازاي الا بعد ما تسمعونا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام حالات ازاي سبعة خلاص حفظنا ساكن متحرك بفتح متحرك بضم متحرك بكسر مشدد بفتح مشدد بضم مشدد بكسر از ده الساكن طب ما تزود شويه يا شيخ شويه في الصوت كده يعني لا هو الصوت ليه حدود از بس انا بسيب الصوت يمشي لوحده بطبيعته لكن لو انا تدخلت بقى الاداء بقى حكم عليا و... وبدات اتدخل في ضبط الحرف ومخرجه ممكن ازود كتير قوي في ازمنه كتير قوي واحنا اتفقنا ان الازمنه دي مهمه جدا زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل البر للحرف ميزان ده قول الامام الاول كان قول الامام الخقاني الثاني قول الامام السخاوي زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل بري قول الإمام السخاوي للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان مهم قوي ان احنا نتذكر بالايه بالابيات ديت الابيات دي جميله جدا واحنا عندنا قاعده كمان ثالثه بتقول امم القران منزه عن الزياده والنقصان وعن التبديل والتحريف والزياده نقول كمان زياده الازمنه زياده زمن المد زياده زمن الرخاوه زياده زمن الغنه كل الزيادات مش مقبوله في القران الأصل في القرآن النقل إن احنا نقرأه كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة سنة إيه متبعة طيب نجيب بقى إزاي أز قولوا معايا بس ما أقولش أز ما زودش ولا أقول أز أز لا ده ولا ده هي الزمن يجري شوية الصوت يجري شوية في المخرج بس ما تدخلش أز إزاي المتحركة بالفتح ذا بس ما ينفعش أقول س خدتوا بالكم الفرق بين الزاي والسين أز ما اقولش أز في فرق الفرق مش كبير قوي بس باين باين انا ممكن ابدا حرف أز أز انا ما بقولش أز أز لو قلت جبت زيين هقول أز أز صح كده بقول ايه أز أز التانية كانت ايه سين ولو انتوا جربتوا وقلتوا أز أس هتعرفوا الفرق بين الاثنين في المخرج الفرق البسيط اللي في المخرج والصفة نفسها صفة جريان النفس وعدم جريان النفس انا بطيل النفس في المسألة ديت ليه لانها مهم جدا مهم جدا ان انا اعرف الفرق بين جريان النفس وعدم جريان النفس عشان ما ادلش حرف لان ده بيقابلني في حروف كتيرة زي ايه زي ما هيجي بعد كده الذال والثاء الفرق بينهم الهمس الدال والتاء الفرق بينهم الهمس الغين والخاء الفرق بينهم الهمس يعني الصفة دي بس ممكن تغير معايا الحرف اه ممكن تقلب معايا الحرف واجيب حرف ايه مشابه ليه او مماثل ليه طيب نكمل بقى نجيب الحالات تاني ونقولها ويا ريت تتابعونا از ذا ذو زي الزا الزو الزي تاني از ذا زي زو الزا الزو الزي تمام عرفنا الحالات بتاعتها حرف بتاعت حرف ازاي عرفناها طيب نسيب نخش على الاخطاء الشائعه نخش على الاخطاء الشائعه طبعا الخطا اللي هيقابلنا وهنتكلم عليه طبعا هو ابدال ازاي بسين او زياده زمن الرخاوه او ممكن تحريك ازاي اذا كانت ساكنه يعني حال سكون الحرف ده مهم جدا ان احنا نطبق فيه الصفات كلها ونسكن الحرف في المخرج تسكين كامل بيسموه العلماء يعني من باب التقريب تسكين ميت عارفين الميت ما بيتحركش الحرف لما يكون ساكن المفروض ما يتحركش طيب نجيب بقى اول خطأ بيقع فيه بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقرأوا القرآن تزدري انا كده جبت الرخاوه مظبوطه جدا ده مش خطا الخطا فين تزدري زودت الزمن او ان انا اقول تزدري وده بيحصل برضو مع بعض اخواننا واخواتنا او ان انا اقطع الصوت اقول تزدري تزدري تزدري تزدري وما اقولش تزدري تزدري ايه ما تنفعش نجيب مثال تاني لزاي ساكنه ازكى لكم أزكى لكم أنا بجيب الصواب وبكرره كتير ليه عشان تقلدوني وتجيبوها مظبوطة لأن ده الزمن المظبوط إن شاء الله أزكى لكم أزكى لكم ما أقولش أزكى لكم ده كتير طب مسموح بي يا شيخ إن أنا ما أكون بتعلم لسه أول في أول تعليمي إن أنا أزود الأزمنة شوية آه مسموح بيه بس ده في أول التعليم بس لكن ما ينفعش إن أنا أصلي بالناس وأقعد أمط في الحروف وأولد من الحركات مدود وأقول أنا لسه بتعلم في الصلاة ما ينفعش في القراءة التعبدية ما ينفعش لكن لما أكون بتعلم والشيخ بيقول لي قول تزدري عشان يمكن لمخرج ازاي عشان انا بجيبها فيها سين فيزود الزمن شوية عشان اعرف اجيبها مظبوطة اه ده مقبول في التعليم وده في اول التعليم لكن ما ينفعش ان انا اعمل ختمة كاملة في التعليم بالشكل ده لا الامر محتاج مني ضابط في الاول ممكن يبقى فيه شوية تنازل عن الازمنة وده بيسموه العلماء مرتبة من مراتب القراءة وهي مرتبة الايه التحقيق ان انا ازود سنة عن الطبيعي عشان اعرف اخرج المخرج كويس والحرف يطلع ازاي واضبط الايه الحروف طيب ايه تاني يزجي سحابة يزجي يزجي كتير من الناس في يزجي دي بيقولوا ايه يسجي صح ولا لا اسمعوها والله ولا بسمعها والله يسجي يس هي يس ولا يز يس ولا يز في فرق بين الاثنين اسمعوا كويس يس ولا يز يز يز اه الزاي في فرق في الصوت بينها وبين السين هناخد بالنا ايه الخطأ التاني قابلني اذا جه بعد او قبل الزاي جيم زي يز جي ليه لان الزاي حرف ايه مجهور مجهور يعني ايه مقطوع نفس والجيم حرف ايه مجهور مقطوع نفس فما يجي حرفين ورا بعض فيهم صفة فيها تمكين للمخرج يبقى صعب ان انا افك المخرج وانتقل للمخرج اللي بعديه فناخد بالنا ناخد بالنا من ايه ناخد بالنا من ابدال ازاي بسين عشان السين بتسهل دخولي على الجيم تجيب امثله رجزا رجزا ما اقولش رجزا وده الاسهل الرجز ما اقولش الرجز فناخد بالنا بالله عليكم ايه تاني من الاخطاء اذا شددت ازاي طب مطلوب مني يا شيخ مطلوب مني ان انا ابين الساكن والمتحرك احنا متف- متفقين خلاص على ان المشدد ساكن ومتحرك طيب هات لنا مثال عشان بالمثال يتضح البيان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الزكاة كثيرة في القرآن ليها موضع كتير في القرآن كتير من الناس بيقول ايه وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة ده خطأ أنا بعمل أكرر خطأ أمال الصح يا شيخ وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزا مش احنا قلنا ازاي المشاهدة الفتحة تبقى ايه الزا ما اقولش الزا الزا ايه الزكاة ما تنفعش الزكاة خطأ تاني كمان بيقابلني في ازاي إذا كان قبلها أو إذا جاء قبلها ذال ساكنة ممكن أعمل إضغام إزاي أعمل إضغام أشيل أمشي الذال مرتين الذال ساكنة والذال متحركة طيب وده إيه سببه أو إيه اللي يخليني أو أخلي الذال وإزاي يتنطوا الاثنين ذال اه اللي يخليني أعمل كده عارفين إيه صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قرب المخرج فين قرب المخرج احنا ازاي بتخرج منين طرف اللسان ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى اقرب لايه للسفلى طيب الذال منين ودي هنتكلم عليها في الحلقات القادمه من طرف اللسان مع اطراف الثنايا الايه العليا يبقى قرب المخرج ولا لا بين الس- بين الثنايا العليا والثنايا السفلى اللسان يبقى موجود بس قريب للايه للسفلى لا الذال تمكين للايه لاطراف الثنايا الايه العليا فده يخلي الامر سهل طيب نجيب مثال عشان زي ما اتفقنا بالمثال يتضح البيان وإذ زين لهم الشيطان وإذ زين لهم الشيطان وإذ زين لهم الشيطان طب الخطأ فين وإذ زين لهم بيحصل بيحصل في ناس بتجيبها إما زين وإذ زين لهم وفي ناس بتجيبها ذالين وإذ زين لهم ده خطأ وده خطأ الصواب فين يا شيخ الصواب ان انا اقول ايه واذ زين لهم لازم ابين رخاوة الذال وتمكين مخرجها يعني ده مهم مهم جدا واذ زين لهم وافصل بينهم افصل لساني لساني يلمس فوق وبعد كده ينزل تحت واذ زي واذ زي قولوا معايا قولوا معايا عشان نتدرب وإذ زين و- وكأني أسمع حد بيقول وإذ زين ما ينفعش يا شيخ وكأني برضو أسمع حد بيقول وإذ زين ما ينفعش احنا قلنا الصواب إيه وإذ زين وإذ زين لهم الشيطان طيب هكتفي بهذا القدر من الكلام على الأخطاء الشائعة في حرف إزاي عشان بس إيه أصحح خطأ كان حدث في آه ثلاث حلقات سابقة وهو الكلام على صفة أنا أبدلت فيه الصفة ديت لكن آه، يعني كان دون قصد آه، نتيجة سهو آه، أنا في اللام والراء والنون في اللام والراء والنون أنا قلت الثلاث حروف دول فيهم إصمات والكلام كان في صفة معنوية يعني بفضل الله تعالى ما كانش في صفة بتطبق يعني والصفة المعنوية الثلاث حروف دول ما فيهمش إصمات هما فيهم حاجة اسمها إذلاق حاجة اسمها إيه إذلاق جاية من الزلق يعني الطرف طيب هبين بقى بشكل سريع كده الفرق بين الإذلاق والإصمات عشان نعرف وده يبقى ايه دليل لينا في الحلقات اللي جاية واللي شاهد الحلقات السابقة يعرف يعني ايه فرق بين الصفتين دول ودي صفات معنوية معنوية يعني ايه؟ يعني انا بعرفها عشان ايه؟ المعرفة بس لكن ما تأثرش معايا في القراءة طيب الإذلاق يعني ايه؟ إذلاق جاية من زلق اللسان يعني الحروف اللي بتطلع من طرف اللسان بتبقى قريبة من منتهى الكلام منتهى الكلام الفم صح؟ مش الكلام بيطلع آخره فين؟ الفم فطرف اللسان الحروف تيجي من طرف اللسان دي قريبة منين؟ من الزلق فسهل خروجها من الايه؟ من الفم طب كم حرف دول يا شيخ؟ ست حروف حروف الإذلاق وهم حروف فرة من اللب حروف ايه؟ فرة من اللب فرة من اللب الفاء والراء الميم والنون اللام والباء فرة من اللب شفت انا جبت ست حروف قد ايه في لحظة فرة من اللب فرة من اللب طب نجيب آه، آه، يعني كلمة كل حروفها حروف مصمتة نجيب مثلا عسجد دي كم حرف دول عين سين جيم دال صح الاربع حروف دول هياخدوا زمن اكثر من الايه ست حروف عسجد فرم اللب عسجد فرم اللب كلمة اسحاق اسحاق خمس حروف فرم اللب ايه اللي خد زمن اطول حروف الاصمات عشان كده قالوا ان مفيش كلمه في اللغه العربيه كل حروفها تكون ايه مصمته لازم يكون فيها حرف من حروف ايه الاذلاق ليه عشان يسهل خروج الايه الحروف عشان كده بنقول الصفه دي معنويه معناها ان الحرف ده بيخرج بصعوبه من المخرج والس- والحرف الثاني بيخرج بسهوله وده تصحيح الخطا مش عيب ان احنا نغلط مش عيب ان احنا نصحح خطأنا ده بالعكس ده الصح ان انا لما اعرف ان انا غلطت لازم اصحح الخطأ بتاعي فانا بقول ده حصل سهوا والحمد لله انا ما جاش فيه صفة من الصفات اللي معمول بيها دي صفة معنوية بعرفها بس اعرف ان الحرف ده سهل واعرف ان الحرف ده صعب فاللام والنون والراء حروف آه، من حروف الاذلاق تمام اللي هم جمعهم ابن الجزري في قوله فر من لب والحروف دي بتخرج بسهولة وده كان تصحيح الخطأ آه، وأسأل الله العظيم أن يعفو عنا آه، وعن أخطائنا و- وأن يرزقنا الصواب في القول والعمل آه، أنا انتهيت من الكلام في الحلقة هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد لا ثلاث حروف مش هنجيبهم في حلقة واحدة بس مخرج واحد الضاء والذال والثاء بيخرجوا مخرج واحد ولينا كلام جديد في مخرج الضاء والذال والثاء يا ريت تتابعونا لان تسمعوا كلام ربما يكون جديد على بعض اخواننا اللي بيسمعونا القاكم على خير حال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته